بضعف الخلق وجمل في حب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كلنا عبيد كلنا عبيد كل واحد فينا عبد لله سبحانه وتعالى كلنا عبيد في الخلق كلنا مخلوقين لله عز وجل كلنا عبيد في الرزق كلنا مرزوقين من رزق الله عز وجل كلنا عبيد لملك واحد بس هو الله ملكنا سبحانه وتعالى كلنا عبيد كلنا عبيد لا نملك من أمر أنفسنا شيئا واللي بيظن أنه بيملك فهو أول الجاهلين بنفسه أول الجاهلين بنفسه ابن القيم رحمه الله تعالى قال كما لا يكون العبد إلا عبدا لا يكون الرب إلا ربا وكما لا يكون العبد إلا فقيرا لا يكون الرب إلا غنيا يعني إيه؟ يعني ربنا ما ينفعش يبقى فقير أبدا ربنا ما ينفعش أبدا إلا غني وكذلك الإنسان ما ينفعش أبدا إلا أنه يبقى فقير قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكما لا يكون الله سبحانه وتعالى إلا ملكا قديرا عزيزا مقتدرا لا يكون العبد إلا ضعيفا عاجزا فقيرا فانيا احنا فعلا عبيد وعبيد بقى لملك عظيم يعني الناس دلوقتي بتخاف لحسن يجي لها ملك أو رئيس جمهورية يسيء إليهم يسيء إليهم كما أساء إليهم من سبق الناس هتروح فين مساكين واحد يقول لك خلاص طب نستحمل الأربع سنين اللي جايين سبحان الله ده ده يعني يوم واحد من ملك ظالم يفسد على الناس معيشهم يفسد على الناس معيشهم ف الناس ان كانوا بيدوروا الآن وبيبحثوا عن ملك بيبحثوا عن ملك عادل ملك ملك رحيم ملك لا يظلمهم ليس هذا إلا الله وإلا من يعبد الله وإلا من يطيع الله لذلك كان الخلفاء الراشدون هم أعدل الناس بعد الأنبياء والرسل كلنا عبيد كلنا محتاجين العدل وكلنا محتاجين الرزق وكلنا محتاجين الأمان وهذا لا يوجد إلا عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أعقب اسمه الملك بعد كل مرة ذكر فيها اسم الله الملك دوروا كده هتلاقوا آآ آآ إن القدوس بعدها على طول معظم المواضع اللي جه اسم الملك فيها جه بعديها على طول اسم القدوس ليه؟ لأنه ملك مقدس عن كل نقص يصيب الملوك والحكام والرؤساء فالله عز وجل هو الملك يعطي الناس ولا يأخذ منهم وهو يطعم ولا يطعم وهو يجير ولا يجار عليه هو سبحانه وتعالى الملك القدوس مقدس عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هو القدوس سبحانه وتعالى في ملكه فلا يفنى ولا يغفل عن خلقه يحميهم ويدافع عنهم سبحانه وتعالى وكل من ظلم سيأتي الله عز وجل له بحقه مش ربنا اللي ينسى مش ربنا اللي يظلم تحت سمائه وتحت ولايته أحد ولا ولا ينصف المظلوم ولا يعاقب الظالم مش ربنا اللي يعمل كده مش ربنا اللي يعمل كده سبحانه وتعالى عشان كده لما نيجي نقول كلنا عبيد سبحان الله لنعم الرب تعالوا نشوف الليلة دي ربنا لما ملك خلقه عمل فيهم ايه ربنا ربنا عظيم وكريم هنشوف النهاردة معانا خمس فقرات أربعة أربعة عن حيوانات نتعلم منها ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه تعالوا نشوف ربنا عمل إيه في خلقه ملك فوق عرشه يسمع ويرى ويعتني بخلقه مهما ضقت أحجامهم وصغرت أقدارهم عند الناس ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينساهم لا ينساهم وتعالوا نشوف أول فقرة معانا عشان آه، نقول برضو للملوك والرؤساء اللي جايين ما تنسوش حد في الرزق في ناس مساكين و... و... وغلابة فعلا ما تنسوش حد وحاولوا بقى يعني تس- تعينوهم وتعملوا للشباب دول مشاريع تعالوا نشوف بقى ربنا بيرزق مخلوق مفروض أنه لا يرى اللي هو الخفاش لا يرى ولكن ربنا بيجعل له رزق وبيخ- وبيجعل له عمل يستطيع انه يحصل بيه على رزقه وفي الضلمه هو لا يرى ولكن ربنا بيعلمه ازاي يرزق ولو كان الجو مظلما ولو كان ال... ولو كان رزقه في البحر هيخليه يعرف يجيبه ازاي عشان تشوفوا الملك بيعمل ايه مع عبيده سبحانه وتعالى وكيف لا ينساهم وكيف يرزقهم اتفضل يا استاذ محمد ده طبعا يعني بحار وانهار وامطار ما في قطره من هذا الماء الا والله الذي انزله العبقى فالورد والله الذي انزله وعوى تنقى حسن يا شوف كل ورقه مولانا كل قطره الخلقا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسر سقوطها ونزولها يحوي نزقا
وما تسقط من حبة في رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين شوفوا بقى هنا الخفاش بيطير بياخد رزقه شوف هو لا يرى شوفوا ولكن أخد هنا سمكة من من من البحر الذي هو لا يراه أصلا ولكن علمه الله عز وجل علمه الله عز وجل كيف يصطاد رزقه سبحان الله.
فالعبد بأخلاق سبق شوف هنا شوف بي بي بي بيمد رجله وبيصطاد وهو لا يرى فريسته ولكن الله سبحانه وتعالى علمه وزي ما انتم شايفين إن الموضوع في الظلام والانوار اللي شايفينها دي هي الانوار التي في الكهف من الداخل انوار علشان يشوفوا بس الخفاش بيصطاد ازاي لكن شا- زي ما انتم شايفين كده وراه ظلام دامس آه، شوفوا برضو اهو آه، شوف بيمد رجله سبحان الله عشان ياخد رزقه مين اللي حط له رزقه في هذا المكان وبيعلمه ازاي يروح وياخده ولم ينساه سبحانه وتعالى وشوفوا مديله جناحين يطير بيهم ازاي ومديله ارجل مؤهله تماما انها تصطاد زي الشبك بالضبط لاحظوا رجله فيها اصابع زي الشباك تماما علشان آه، آه، يجرف بيها سطح الماء او زي ما انتم شايفين كده يجرف بها سطح الماء ثم يمسك ب- برزقه الذي ارسله الله اليه كلنا عبيد كلنا محتاجين لربنا اكتر من حاجه الخفاش ده لربنا سبحانه وتعالى لان الخفاش ده سيعيش ويموت ولا حساب عليه لكن احنا احنا كل واحد فينا هيتحاسب عن رزقه من اين اكتسبه وفيما انفقه كل واحد فينا حكم هيتحاسب يا ترى عمل ايه في رعيته وفي اللي كانوا بيرزقوا تحت ولايته كل واحد فينا سيقف بين يدي الله عز وجل ويتحاسب شوفوا في الظلام ولم ينسهم الله ربنا ما بينساش حد وما كان ربك نسيه اهو شوفوا ازاي مين اللي معلمه ازاي ياخد رزقه بهذه الطريقه شوفوا السمكه طالعه في مخالبه ازاي سبحان الله انا عايزكم بس تشوفوا هو دلوقتي امسكها ووضعها في فمه شوفوا ازاي اهو الخفاش بيطير وفي فمه سمكه مين اللي علم الخفاش ده ازاي يصطاد ازاي يصطاد ازاي يحيا هذه الحياه بهذه الطريقة كلنا عبيد كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى حاجتنا لله عز وجل حاجتنا للملك العظيم الكريم الذي الذي لا ينسى عبيده أبدا احنا حاجتنا وإن كان آه، حاجتنا لولي أمر صالح عادل حاجة ضرورية و- وعظيمة كي تقام ال- آه، موازين العدل وتقام الحدود على الظلمة ويؤخذ حق المظلوم ولكن احنا حاجتنا الأساسية والتي تتفرع منها كل الأشياء هي حاجتنا إلى الله كلنا عبيد لله عز وجل ربنا هو اللي يقدر يحللك كل مشاكلك ولو جالك حاكم عادل منصف طيب ولكنك انت ما شكرتش النعمة انت هتخسر فخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد وربنا يبعث على كل قوم ما يستحقون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرنا تعالوا نشوف مسألة بقى آه، كلنا عبيد دي كل مخلوق من المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، عمل له رزقه في مخلوق آه، هنشوفه آه، بيحصل على رزقه آه، بطريقة معينة فلما يعجز عنها يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مخرج كيف يحصل على هذا الرزق بطريقة آه، أيضا يعني سبحان الله العظيم عشان نعرف أن ربنا لا ينسى عبيده ولا ينسى رعيته سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف هذا المشهد تفضل يا أستاذ محمد هنا كده زي ما حضراتكم شايفين جحر ويخرج منه فأر الفأر ده شوفوا آه، عيناه صغيرتان جدا ده نوع معين من أنواع الفئران لا يأكل إلا البروتين الحيواني لا يأكل إلا آه، حشرات ديدان حتى التعابين بياكل تعابين وهو بيدور طول النهار والليل عن آه، المخلوقات ده اهي في آه، آه، الجحور وتحت سطح البحر شوفوا هنا بيحفر بضوافره سبحان الله شوفوا مخلوق عجيب يطلع الديدان آه، اهو شوفوا لقاها شد شد آه، وبياكل وانفه ربنا مديله فيها خواص عجيبه جدا آه، شوفوا كلنا عبيد ربنا لا نسي اللي في الظلام ولا يرى ولا ربنا نسي اللي في في جحر مظلم تحت الارض طيب هنا دلوقتي هو بي- ماشي كده هو ماشي في الجحر اهو مره واحده هيلاقي نفسه طلع على البحر اصبح في بحر اهو زي ما انتم شايفين كده حسني طيب خلق ه- هذا المسكين حسن يا هيلاقي فين مولانا هيلاقي فين لحوم ولا اسماك يصطادها وهو فمه زي ما انتم شايفين صغير جدا بين هذا الكم الهائل من الاعشاب والاشجار واوراق الشجر المتناثره كما ترون آه، آه، خلوا بالكم الفقاقيع دي ليها قصه ايه اللي حصل لقى لقى بعض اللحوم ال- المتحللة تحت في المية عايز يوصلها مش عارف الخشب بيحول بينه وبينها فربنا علموه ها- علمه ايه بصوا بقى انفه فيها فقاعتين زي اللي بيطلعوا دول فقاقيع تدخل الفقاقيع الى آه الى هذا ال- ال- المكان فاول ما تدخل الفقاقيع آه وتفرقع كده بجوار اللحم ده يقوم اللحم يطلع من مكانه هنشوفه يسحبه كده بالفقاقيع دي اه وهيمسكه دلوقتي وياكله فكلنا محتاجين لربنا يعلمنا شوفوا اهو خد اللحوم ال- المختبئة داخل ال- الجحر وطلعها وطلع رزقه معاها كلنا عبيد كلنا محتاجين لربنا يعلمنا ازاي نعيش ازاي آه، نرزق ازاي نشتغل ازاي نختار حياتنا ازاي نختار رئيسنا ازاي نربي ولادنا كلنا محتاجين لربنا في كده صدقوني من اعتمد على نفسه فقد اعتمد على ضعف وجهل وخوار وفناء من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عزه ذل ما تقولش انا دماغي كويسه وبفهم في كل حاجه وانا كده همشي كويس و... و... و... لا اعتمد على الله توكل على الله كلنا عبيد عشان ربنا يعلمك ازاي تستفيد من كل موقف سواء كنت غنيا او فقيرا الناس ممكن وهم فقراء يقولوا يا رب يا رب نرزق يا رب نغتني ولما يبقى غني والله يبقى تعيس ولما يجي يتصرف ما يعرفش يتصرف صح وممكن يضيع ثروته بايده ويضيع المجد اللي بناه والعز اللي سعى اليه بنفسه ليه لان هو توكل على نفسه كلنا عبيد كلنا عبيد الحقيقة الموقف اللي جاي موقف آه، آه، موقف بيبين واحد م- مخلوق من المخلوقات آه، بيبيض وهي السحلية هتبيض وبعدين هيجي التعبان هياكل بيضها التي كانت تنتظر منه آه، آه، أولاد ولن تجرؤ أنها تعمل حاجة ولكن سبحان الله العظيم نفس الثعبان لما هيروح لمخلوق آخر آه، آه، آه، ربنا هيخليه آه، يواجهه ويفلت منه عشان ما حدش يعتمد على قوته وحيلته و- ومكره وخداعه زي ما هتشوفوا كده آه، المخلوق ده هيعمل حاجة معينة عشان يفلت بيها من التعبان بس هو مش بإيده ومش ب... ده ده جسمه ده ما خلقش نفسه هو لم يخلق جسده ولم يخلق عقله ولم يخلق إمكانياته أمال مين اللي خلقه ربنا ربنا هو اللي خلقه وعلمه إزاي يفلت من المواقف الصعبة وتعالوا بقى نشوف المنظر ده آه، آه، علشان خلاص احنا بنقرب على الفقرة الأساسية آه، آه، بتاعت حلقتنا الليلة دي وهي آه، فقرة بشرية بس لسه قدامنا الفقرة دي واللي بعدها عشان ندخل في فقرتنا الأساسية اتفضل يا أستاذ محمد ونشوف ربنا بيعلم إيه لعباده سبحانه وتعالى هنا شوفوا ال ال آه، السحلية
أنفيت ال- السحلية دي يعني شو بتحفر وبت
فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا هنا بقى شوفوا ال- مولانا الخلقا
السحلية دي أو نوع من السحال اسمه الليزرد شوفوا هنا سبقا باضت والبيض زي ما انتم عارفين يعد بالنسبة ل- لهذه المخلوقات زي الأولاد والأطفال تماما بي- بيحافظ عليها وبيخاف عليها وبيحرص على آه، سلامتها شوفوا هنا الثعبان هيجي ويهجم ويحفر وينزل وهياخد آه، خلاصة خلاصة تعب وشوف هي بتبص له حتى ازاي يعني زي بتكون بتقول له الا تستحي طب انت يعني طب انت بتعمل كده ليه يعني هو طبعا بيطلب رزقه بس انا ب- بحكي لكم هي شوفوا قد ايه متألمة وواقفة لا حيلة لها مش قادرة تعمل حاجة لنفسها ولا تنصر نفسها خلاص مشيت نفس الثعبان هيروح لمخلوق اخر برضه من نفس الفصيلة خلوا بالكم
في جنة خلد مقعد هيروح لنفس الف... واحد واحدة من نفس الفصيلة أحمد ملتحقا من شوفوا بقى ايه اللي هيحصل ده بقى مش هيسكت اقول له لا بقى انت مش يعني هو انا مش زي التاني قرب في انت التاني دخلت حفرت الحفرة وكلت البيض بتاعه انا بقى مش هسيبك يعني ما ينفعش اساسا ان ده حرام ده حرام ده حق يعني شوف الحيوانات بتفهم اللي ضرها لا يمكن يجي يضرها مرة تانية وتسكت لا خلاص امشي امشي لا ما تجيش لا مش عايزينك احنا ما انت ضرتنا و... وساهمت في ضرنا وكلت آه، رزقنا وشوفوا مش هيسيبه مستقما صار مش هيسيبه شوفوا دي نوع من انواع آه، السحالي والحرباء شوفوا بت- تجري و- وتعضه وتخربشه وتعمل كل حاجه شوفوا ش- شجاعه شجاعة هو هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حط في قل- في قلبها الشجاعة والهمة والنشاط والحيوية والمقاومة و- وطردته ولو ما عملتش كده كانت ماتت بص بقى راح قام جه جالها من هو اقوى منه يعني الظاهر كده راح جاب لها راح بعت لها اخوه آه، الكبير جه علشان بقى ايه ياخد بطار اخوه اللي اتضرب ومشي ده آه، بيقول بقى انت بقى اللي ضربت اخويا طبعا ال- دي بقى هتعمل حيله اول ما شافته قالت اه عملها راح بقى بعت لاخوه انا بقى ايه هروح ميتاله اعمل له نفسي ميته ومش هيقدر يعمل لي حاجه وما هي الحرب خدعه وراحت ميتاله بصوا قعد- آه، مرمياله هي- عارفين بقى موضوع ايه يعني شوفوا هي كده آه، آه، راحت مرمية التاني طبعا مش مصدق واحدة كانت عايشة وصاحية ومفتحة و- ولسه آه، آه، أخوه مشتكي له منها ودلوقتي جاية آه، ماتت كده أول ما شافته هي بقى ماتت ما ماتتش هو مش عارف يعمل لها حاجة مش عارف يعمل لها ايه مش عارف يعضها منين مش عارف القصص وشوف ما- ماتت له خالص ماتت له خالص خالص وشوفوا نامت له على ظهرها و آه، أهي ماتت خالص مشي أهو يعني مشي قومت بكل الطرق بصوا هتقوم بقى دلوقتي قومي بقى خلاص هو الراجل مشي بس خلاص والورد تضوع مشي آه، حسن يا فغلبت الاول بالقوه والثاني بالحيله الخلقات طهره فلا يحوي غلبت الاول بالقوه بالمقاومه بال آه، و- والتاني غلبته بالحيله ال- المسلم لازم يبقى كده لازم يبقى عبد لله بس اللي يجي يضرك ويأذيك ويفسد عليك حياتك قومه تقومه ب- بالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وحتى تحاول تنفعه هو تحاول تنهاه عن ظلمه طيب واللي جه يضرك وانت مالكش فيه مقاومة يبقى انت تعمل ايه شوف ال ال لا لا تعجز النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك احرص على ما ينفعك في الانتخابات في الطعام في الشراب في الرزق في الامتحانات الطلبة يذاكروا عشان ينجحوا ويذاكر ب- ب- بقوة التاجر يتاجر بقوة عشان ي- يكسب فلوسه وكذلك الناس انت دلوقتي بنبني بلد بن بن مصر بلد عظيم كافح وبقوة عشان مصر تتبني صح إن شاء الله معانا بقى ال- ال- ال- ال- المنظر اللي جاي آه، الحقيقة أنا, أنا شخصيا آه، تأثرت بالمنظر اللي جاي ده اللي هو عبارة عن إيه عبارة عن آه، فرس النهر آه، آه، بيبح- بيسبح في آه، ال- الأنهار والأنهار دي جفت فلما جفت الرعية بتوعه هو كان رئيس ال- القطيع فالرعيه بتوعه آه، آه، مشيوا و- وحاولوا يخرجوه ما رضيش يخرج صمم يمكث في الطين علشان يبرد جسمه ويستمتع بال- بحمامات الطين وسابوه مشيوا فلما سابوه مشيوا واحد تاني جه بقى رئيسهم هو بقى بعد ما النهر جف ومش مش قادر يق- ي- يقعد في المكان ده حاول يخرج علشان يروح لهم ويعيش معاهم وياكل معاهم ويشرب معاهم ولكن كان الوقت فات قالوا له احنا احتاجنا لك ما لقيناكش دلوقتي انت محتاج لنا محدش فينا هيدافع عنك وللاسف الشديد طرد شر طرده ده حال كل من احتاج له الناس في وقت خذلهم فيه فربنا بيخذله في نفس الوقت اللي هو بيحتاج لهم فيه عشان نعرف ان كلنا عبيد اللي الناس محتاجه له النهارده هو بكره هيحتاج لهم واللي طرد الناس النهارده هم بكره هيطردوه وتعالوا نشوف هذا الموقف شوفوا هنا آه، يعني آه، احنا هنا في آه، سهول افريقيا آه، شوفوا بقى
أضفيت على الحسن في اثيوبيا عبقا هنا البحار الانهار جفت وهنا كان في قطيع كبير من آه، آه، فرس النهر هو بقى القطيع احتاج له ما رضيش يخرج صمم يقعد يستمتع بالطين عشان الطين ده بيبرد جسمه وبيخليه مستمتع ومبسوط على الحسن
ف
العبقا الاخر إن هم مشيوا دوروا على رزقهم واجتهدوا وحصلوا على مكان رائع في ماء نقي وفي رزق وفير وعمالين بقى يستحموا ويستمتعوا هو قاعد يدور عليهم لقاهم بس لما لقاهم لقاهم بقى ليهم حياة كاملة حتى هو شخصيا استغنوا عنه هو بقى لما قعد يدور عليهم بيدور عليهم ليه لان ده كان موسم التزاوج هو عايز يروح يتزوج قالوا له اه انت بتعمل مصلحتك لا احنا مش هنقبلك وملناش دعوه بيك اللي يسيبنا وقت ما احنا محتاجين له احنا هنسيبه وقت ما هو محتاج لنا شوفوا بقى هنا آه، يعني برضو الواحد بيخجل بيخجل نيابة عن الناس اللي خذلوا آه، ال- المصريين وبعدين جايين يقولوا لهم تعالوا بقى ايه تعالوا آه، احتاجوا لنا او تعالوا احنا افيد افيد ازاي اللي ضرك عمره ما هيفيدك فشوفوا هنا ال- ادي آه، مجموعة فرس النهر دي كلها كانت تحت ولاية هذا الذي آه، خذلهم وهو دلوقتي محتاج لهم فشوفوا رايح لهم شوف ماشي على استحياء ازاي يعني حتى الحيوانات بتستحي بس في بعض البشر لا يستحون فهنا بقى ت- فوجئ بان ليهم رئيس جديد بقى ليهم رئيس جديد اه هنا آه، اول ما شافه قال له لا المكان مش مكانك والوقت مش وقتك اليك عنا وقام إليه وهب هبة يعني مقاتل وذهب إليه وقتله زي ما انتم شايفين كده لاحظوا ان كل القطيع ساكن وهادئ لا يحرك ساكنا ولا ينتبه الى هذا الايه الذي كان رئيسا لهم لا ينتبه اليه اصلا محدش بص له اصلا سبحان الله العظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال من خذل أخاه في موضع يحتاج فيه إلى نصرته خذله الله في موضع يحتاج فيه إلى نصرة الله لما واحد يخذل المسلمين في وقت هم محتاجين له فيه يوم ربنا يخذله في وقت هو نفسه محتاج لربنا فيه وهنا آه، يعني فرس النهر اللي هو القائد الجديد بي- بيطرده وبيجري وراه وبيتولى آه، إخراجه من هذا المكان وللأسف الشديد هو خرج للأبد يعني شوفوا اه خرج شوفوا خرج هنا وحيد طريد ملوش حد خالص حاجة عجيبة والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل خذلهم وقت ما هم محتاجين له فيه أم ربنا خذله وقت ما هو احتاج لهم فيه وهو كده الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحد عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء للسيدة خديجة بيقول لها نزل علي كذا وكذا يعني الوحي قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتقر الضيف وتعين الكل وتكسب المحروم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق لما حد بتحصل له مصيبة أنت بتساعده إنه يخرج منها مش بتخدعه مش بتضره مش بتقنعه إن هم اللي كانوا غلطانين وأنا كنت معذور الكلام ده لأ في فوق ملك عدل ص- لا يظلم عنده أحد تعالوا بقى نشوف التقرير الأخير كلنا عبيد آه، التقرير ده لملك كان من أعظم ملوك مصر والحقيقة أنا الرسالة دي أنا بوجهها لمن سيكون ملكا أو حتى اللي بيتنافسوا على كرسي الرئاسة ليه؟ أصل ده كان أعظم منهم كلهم لأن آه، وهو توت عنخ آمون طيب تعالوا نشوف هو كان ايه وبعدين نهايته كانت ازاي وليه عشان نعرف ان كلنا عبيد كلنا عبيد اتفضل يا استاذ شوفوا ده تابوت آه، مشهور جدا لتوت عنخ امون طبعا معروف تابوته الذهبي آه، آه، آه، العظيم جدا وموجود لغايه دلوقتي في المتحف ده وجه توت عنخ امون الحقيقي لكن شوفوا توت عنخ امون ده وجهه ودي ملامحه الحقيقيه التي كان يعيش بها ملك شاب مح- حكم مصر وهو عنده تسع سنوات حكم مصر وهو عنده تسع سنوات التسع سنوات دي شوفوا ال ال هو ده بقى التابوت الذهبي وعنده على فكرة كذا شوفوا شوفوا المنظر شوفوا القبعة شوفوا ال آه، الألوان وشوفوا الجمال وشوفوا العيون الواسعة والشفايف الجميلة شوفوا ازاي مخلوق آه، ده وهو عنده تسع سنوات آه، كان ملك مصر وهو عنده تسع سنوات وده لما كبر شوية
من وجه آه، وبعدين هتشوفوا كمان من وجه هتشوفوا ك- كان ملك أسطورة كان المصريين بيتصوروا ان هو نصف إنسان ونصف إله يوم هلا طب ايه اللي حصل انا هجيب لكم بس مشهد واحد من مشاهد حياة توت عنخ آمون هو هنا طبعا في المتحف المصري خدوه لوادي الملوك آه، شوفوا شوفوا الجثة كيف حالها انا بخاطب كل من سيصبح ملك او رئيس او امير او سلطان يا اخي يا اخي بص للناس ما هم دول كانوا زيك بالظبط شوف اجسامهم عامله ازاي شوف صوابعهم شوف ضوافرهم انت ده الموضوع ده ممكن ما يكونش بينك وبينه الا قليل ده ممكن تبقى ايام معدوده وممكن تبقى ساعات وممكن كمان شويه ممكن المساله تبقى قريبه جدا مش شوف الضوافر سبحان الله يعني مش دول كانوا ملوك مش دول كانوا عظماء مش دول مش دول كان ليهم مواكب وكان ليهم آه، مخابرات وكان ليهم آه، امن دوله وكان ليهم وزراء وكان ليهم سفراء مش دول هم دول شوفوهم يا جماعه يا جماعه انتبهوا لهم وانا برضو بخاطب كل اخواننا سواء كان في مصر او في سوريا او في في كل مكان يا جماعه ما تعظموش الناس تعظيم يخرجهم عن آه، الاطار الصحيح للبشريه هم بشر هم بشر نبي الله موسى لما ذهب إلى فرعون قال له وأهديك إلى ربك فتخشى كلنا عبيد أديكوا شايفين سنان مكسرة وأفواه مفتوحة و- وحلوق مت- يعني م- متقيحة أديكوا شايفين دي كلها وأنا تعمدت برضه أجيبها دي كلها جراثيم اللي بيقولوا عليها لعنة الفراعنة لما فتحوا آه، قبر توت عنخ آمون في ستة ماتوا واحد مات في نفس السنة وستة وخمسة بعد كده ماتوا قالوا لعنة الفراعنة حلت على الناس اللي فتحوا القبر هي مش لعنة الفراعنة أمال إيه بحثوا بقى طبعا في موضوع لعنة الفراعنة ده اكتشفوا إن في جراثيم بتبقى موجودة في أجسام هؤلاء الناس لأنهم مقبورين بطريقة آه، يعني مغلقة تماما لا تسمح بأكل التراب ل... ل... ل... لأجسامهم ولا للعفن اللي بيبقى طالع من أجسامهم فبيعمل جراثيم هل تتخيلوا أهو أدي ملك أدي توت عنخ آمون دققوا النظر شوفوا جسمه عامل ازاي شوفوا ادي الجسم الذي طالما تنعم وطالما لبس الحرير و- ووضع العطور و- ونام على الفراش الوثير هو ده الجسم شوفوا هي هي دي- هو ده صدره صدره ده شقوه بسكينه لما جم في سنه 25 واكتشفوا مقبره توت عنخ امون شقوه بسكينه شوفوا صوابع رجله الصوابع متاكله ومتهالكه ومتساقطه شوفوا جمجمته شوفوا عينه شوفوا مناخيره شوفوا فمه يا جماعة والله لو لم يكن في الدنيا حاجة في الدنيا شيء في هذا الوجود إلا المنظر ده بس لكان الواحد يزهد في الملك وال... والمملكة والرئاسة وكان يزهد في كل حاجة يا جماعة تذكروا الوقوف بين يدي الله أنا بكلم رئيس ومرؤوس ملك ومملوك قائد ومقود يا جماعة نتذكر كلنا إن إحنا واقفين بين يدي الله نختار الأفضل والأصلح ونختار الأحسن لديننا و- ودنيانا ونختار اللي لما نقف بين يدي الله تعالى نقول له يا رب إحنا اخترنا اللي نقدر نقف بين يديك وإحنا مش خزل مش مكسوفين ولا خزلانين ولا ضرنا الإسلام ولا المسلمين ما نجيبش حد يقول لنا قول الله ورسوله لا ما نجيبش حد يقول لنا ابعدوا عن دينكم ما نجيبش حد يجي- يفتنا وي- ويطلع لنا آه، آه، اشياء آه، آه، سيئه تبعدنا عن ديننا اهو الراجل ده توت عنخ امون ده شوفوا آه، ودي بقى مقبره تانية لملوك كتير مقبره ملكيه ملوك واولادهم وزوجاتهم شوفوا زوجاتهم شوفوا ال ال شوفوا الاسقف اللي هم بقوا عايشين فيها بعد القصور وبعد ال ال ال العطور وبعد الزهور آه، شوفوا آه، ادي الاجسام شوفوا كمان شويه هتشوفوا دلوقتي دي كلها ميكروبات طالعه منهم دي كلها سموم هذه الاجسام التي طالما تنعمت اصبحت الان اجسام مصدر شوفوا الصوابع بتاعت الارجل شوفوا بيصوروهم اصبحوا احاديث سبحان الله العظيم آه، آه، ربنا جعلهم احاديث احاديث سبحان الله ما كان ممكن الناس دي تسكت ويقولوا دول ناس وماتوا وانتهينا على كده لا ده مش انتهينا على كده دي ايه ربنا قال في فرعون و... ولتكون لمن خلفك آية ايه اللي يخلي الناس تهتم بهؤلاء الملوك ويطلعوا سيرتهم واحوالهم وقصصهم وكل ما يخصهم ربنا سبحانه وتعالى حتى بيتكلموا في اجسامهم وفي عظمهم وفي جلدهم وادي وجه توت عنخ امون زي ما ما قلت لكم هم هنا بيعملوا ايه تخيلوا بعد طول عمر قالوا احنا عايزين ن- ن- ندرس آه، جثة توت عنخ آمون ونشوف هذا الملك العظيم اللي ما عاش في الملك غير 10 سنين ده ملك وهو عنده 9 سنين ومات وهو عنده 19 سنة طب مات ازاي آه، مات ازاي قعدوا يدرسوا الدماغ طيب ع- عارفين عملوا ايه لقوا ايه يا اخواني لقوا في ثقب في في الرأس من الخلف لقوا في ثقب في الرأس من الخلف آه، آه، كما لو كان حد ضربه ضربة قاتلة فقتلوا بيها هو ده الملك واللي بيجيبوا الملك يعني إن- بيجيب م- أولها ندامة وأو أو أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة هم عمالين يشاوروا على مواضع الدم والنزيف اللي كان في رأسه آه، من الخلف و- وطبعا لسه ده انت هتشوف كمان شويه الثقب اللي هم لقوه آه، اهو هو ده الثقب اللي هم لقوه بيقولوا ثقب مستدير اتخبط في راسه بحاجه جابت له نزيف آه، ومات بسببه يا ترى هو ده السبب طب ده, ده اول حاجه ده لسه في حاجات تانية خلوا بالكم اهو ادي الثقب اللي هو اللي لقوه في جمجمه توت عنخ امون الملك العظيم الباهر المبهر آه، لكل من راه وكل من راى دي, دي ايه لقوا عظمه موجودة داخل رأسه طالعة من الخلف داخلة على المخ سبحان الله هي العظمة دي طيب، سبحان الله هم كمان في احتمال ان هو آه، طلع له مرض قتله آه، هو مش كلنا عبيد مش لسه بنقول كلنا عبيد هو يعني هو ربنا يبتلي الفقراء والاغنياء لا والرعيه والملوك لا لا شوفوا خد- خدوا بالكم من اللي جاي قالوا هو آه، كان بي- بيلعب وبيحب اللعب والتنطيط والفسح آه، آه، لقوه آه، قالوا يمكن كان بيلعب بالعجله الحربيه بتاعته فوقع آه، و- ومات ايه اللي خلاه ما هو في الحفره ووقع كده هوت ومات الدنيا ضلمة طيب ايه اللي خلاهم فكروا في الاحتمال ده اللي خلاهم فكروا في الاحتمال ده انهم لقوا كسور لقوا كسور في جنبه شوفوا لقوا كسور في جنبه وفي رجله وفي كعب رجله وركبته و... آه، هم الملوك بيتعوروا زينا طبعا والملوك بيعيوا وبيمرضوا وممكن يموتوا زي طبعا طب هو الملوك ممكن يجي لهم يعني ممكن آه، يحصل لهم حوادث زي بقيه البني ادمين ويموتوا آه، سبحان الله ما عندكم جون كينيدي وديانا سبنسر وعندكم ما الناس دي كلها حصل لهم حوادث منهم اللي اتقتلوا منهم اللي حصلت له حوادث سيارات وورد وايضا مات شوفوا آه، آه، فدول ادي النهايه قبر مرمي في اعماق اعماق ال- الارض وطبعا آه، آه، يعني بيضعوا عليه ال- ال- ال- ال- التابوت الذهبي الشهير بتاعه بس ما اغنى عنه ذهبه وما اغنى عنه ماله وما اغنى عنه ملكه وسبحان من آه، آه، يغير ولا يتغير وسبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الملك تبعه يعني مسؤولية وكلكم مسؤول عن رعيته وكل اللي بيتنافسوا على الكراسي وأنا والله لا أستثني أحدا سواء كان بقى بيع- بيعبر عن التيار الإسلامي أو غيره لا أستثني أحدا يا أخي الحبيب بص شوف نهاية الملك إيه ولا أنت مش متصور أنك هتموت ومش متصور أنك هتدفن ومش يمكن ده لا حد يحنطه ولا حد ي- وعلشان يبقى ب- هذه المدة بقاله 3300 سنة علشان يصل إلى هذا ال- ال- الزمن بهذه الطريقة أنا أنا بقول لك أنت قد لا تجد و- وأنا يعني الاحتمال الأكبر إن ما فيش حد هيحنطك أنت هتموت وتدفن زيك زي بقية الناس وتتعفن جثتك ويأكلك الدود وتنتهي القضية وكأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن وافتكر دايما قول أبي البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وتلك الدار لا تبقي على أحد وتلك الدار لا تبقي على أحد وتلك الدار لا تبقى محاسنها ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد من إرم وأين عاد وشداد وقحطان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين ما ساسه في الفرس ساسان أتى على الكل أمر لا مرد له فقضوا فماتوا فهلكوا وكأن الكل ما كانوا كأن الصعب لم يسهل له سبب أبدا ولم يملك الدنيا سليمان يا رب يا رب ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرنا يا رب يهيئ لأهل مصر أمر رشد وأمر خير يصب عليهم فيه الرزق صبه وأن يمتعهم بصحتهم وأبدانهم وأولادهم وقوتهم أبدا ما حيوا وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بإمام عادل وأسأله سبحانه وتعالى كما رأينا أيام شدة أن ينزل علينا أيام رخاء نحن وأنتم والسامعين وأولادنا وذريتنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في دار رحمته وفي, تح وفي ظل عرشه سبحانه وتعالى أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة قادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله هذا خلق الله تأمل